بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمه الله للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراه والانجيل وما انزل اليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا يعني مش بس هم هيظلوا على طاقه الطغيان وطاقه الكفر اللي موجوده فيهم الان كلما زادتك ايه من منهج الله ونصرك الله نصرا في يزدادوا هم ايه كان المفروض انهم كل ما يزداد كده يضعفوا هم قال لك لا ده هتبقى شراستهم ايه تشتد وده موقف مين موقف الحاقد انما موقف اللي متطلب حق ساعه ما يشوف مثلا زعيلي يقول لك يا اخي ده لازم ربنا بقى مأيده اخزى على عرضك بقى ما هو الصحابه كتير كده سيدنا خالد بن الوليد مش كان فارس الجاهليه ضد الاسلام وسيدنا عمرو بن العاص برضه كان فارس الجاهليه وبعدين لما شافوا الحكايه ماشيه ماشيه ماشيه كده قعدوا يتودودوا لبعض قال له لا لقد استقام امر محمد احنا اللي خيبنا بقى يلا بينا ايه نجيبها من قصرها بقى فاللي فيه خير كل ما تيجي حاجه زياده تروح ايه عامله فيه ايه تاخده للخير واللي فيه حقد ولدت كل ما تزداد عنده نعمه يزداد ايه يزداد حقد ويزداد ايه ويزداد طغيان وما دام ربنا مش هديه لا يهدي القوم الكافرين فكل ايه تجيء لك بالخير من الله زياده منهج او توفيق كفاح في الارض ده هيتعبهم فوطن نفسك على هذا من انك لا تجابه او لا تواجه طاقه محدوده ولكن ستواجه طاقه ناميه في عداوتك وما دام طاقه ناميه في عداوتك كل ما يجي لك خير يجي لهم ايه يجي لهم يزدادوا هم ايه طغيان ودي علامه الشرير لكن علامه الخير المساله تاتي عنده شرس الاول وبعدين منه خير ينزل فيها شويه والشرير تيجي الاول سهله ويصعدها يعني مثلا ايه مثلا واحد عمل وياك حاجه تقول والله ابن الايه ده انا نفسي اضربه رصاصه وارتاح ان كنت خير تقول ولا اضربه قلمين ولا اما اقول لك نكلمه كلمتين وخلاص ونجل. الله عماله بتنزل فين؟ اه في ساعه سعار الغضب قلت اقصى حاجه لانك خير ابتدات ايه؟ لكن لما يكون شرير والله ابن الايه ده انا عايز اضربه قلمين ولا ولا ولا اضربه رصاصه واخلص الشرير يصعد الايه يصعد الجر والخير ينزل شوف قصة يوسف لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إنا إذا لفي ضلال وبعدين قالوا إيه ما لك لا تأمن على يوسف قعدوا بقى يدبروا بقى قال له أرسله معنا غدا يرتع إيه ويلا وقعدوا يتفقوا ليه عشان لأنهم مدبرين له إيه حاجة أول حاجة قالوا إيه قال اقتلوا يوسف شوف اقتلوا يوسف بقى معنى القتل يعني ازهاق الحياه وخلاص دي اعلى حاجه ولا لا لكن برضو نفسهم ما قال او اطرحوه ارضا يعني خدوه في حته كده وسيبوه طيب او ايه يلتقطه بعض السياره الله بتفكروا في نجاته كمان لانهم برضو لا يزال فيهم ايه اه المرحله الثالثه قال طب القوه في غيابه الجب عشان الجب ده اللي هيبقى فيه ميه الناس كتير هيروحوا يشربوا يلاقوه ويلاقوه طب وانت بتحرص على ان الناس يلاقيه ليه عمال يخففها ولا لا يبقى اذا كلما تأتي إليك آية سيزدادون بهذه الآية عليك طغيانا وجبروتا وعنادا ليه لأنهم أشرار فوطن نفسك على ذلك وليزيدن كثيرا منهم برضو الاحتمال موجود لأن فيه ناس برضو إيه كل ما تيجي يقول لك لا ده استقام أمر محمد بقى خلاص ننتهي فلا تأس على القوم الكافرين ما تحزنش عليهم وليه يقول له لا تأس على القوم الكافرين لأن رسول الله رغم أنهم عادوا وصادموا دعوته وحاولوا معه كل المحاولات كان يقول اللهم ايه اهد قومي فانهم لا يعلمون يقولوا له انت يقول لعل الله يخرج من ايه من اصلابهم من يعبد الله مش كده وقد تم ذلك فعلا ولا لا لما امنوا ومش عارف ايه ولذلك بعض الناس الصحابه كانوا يقول لك يا سلام انا زعلان اللي نفد مني عمرو انا زعلان من اللي نفد مني عكرمه انا زعلان من اللي نفد مني خالد بن الوليد ما هماش عارفين ان عمرو وخالد وعكرمه بن ابي جهل صحيح هم واجهوهم عداوه فكان نفسهم يقتلوهم فلما ما مكنهمش منهم كان عدم تمكين المسلمين من هؤلاء تمكينا للاسلام لان ربنا عينهم لانهم دول هيشيلوا السيف للاسلام خالد بن الوليد هيبقى وعمرو بن العاص وعكرمه بن ابي جهل اوه يجي عكرمه بن ابي جهل يما يجي في اخر حياته وبعد ذلك يطعن الطعنه المميته يجي على رجل خالد كده ويقول له اهذه ميته ترضي عني رسول الله اهو انت ما قتلتوش يا مسلم عشان ايه عشان الموقف ده يبقى حتى اللي ما مكنتوش من قتلهم كان تمكين تمكين لايه لانكم استبقتوهم احياء علشان يخدموا مين عشان يخدموا الاسلام ويخدموا الدعوه فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى ما لهم دوني في عموم ابتداء إن الذين حصل منهم كذا وحصل منهم كذا وحصل صلاة الموصول دي كلها ما لهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الآية دي وردت في صورتها العامة في ثلاث صور في سورة البقرة وفي سورة المائدة اللي هي معانا دلوقتي دي وفي سورة إيه وفي سورة الحج ثلاث مرات في سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين وفيه والصابئين والنصارى آية ثالثة وفي صابئين وفي صابئون يبقى الأربعة اللي موجودين معانا هم ها من آمن والذين هادوا والصابئون اللي في الآية بتاعتنا الصابئون مقدمة ومرفوعة والنصارى في آية تانية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين مجرورة يعني بالياء أو منصوبة خلاص كده في آية سورة الحج بقى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين اشركوا ضم لهم كام اخبار عن اربعه وزود في اخر في سوره الحج نجد ان الاخبار بيختلف اولا الاسلوب مختلف مره تتقدم النصارى على الصابئين ومره تتقدم الصابئين على النصارى ومرة الصابئون تبقى مرفوعة ومرة الصابئين تبقى باليه والجواب مختلف مرة يقول إيه من آمن وعمل صالحا إيه؟ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومرة يقول من آمن وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربه ومرة يقول بقى اللي زود عليها المجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم إيه يوم القيامة إن الله على إيه على كل شيء شهيد يبقى احنا عرفنا الاسلوب اسلوب الثلاث ايات الايات الثلاث في مجموعها تتعرض لمعنى واحد ولكن الاساليب فيها مختلفه والغايات فيها مختلفه اما اختلاف الاساليب فمره يقدم النصارى على الصابئين ومره يقدم الصابئين على النصارى ومره يرفع الصابئون بتبقى بالواو مع انها معطوفه على اسم ان وكان يجب انها تبقى ايه تبقى منصوبه نقول له شوف بقى اولا ان الذين امنوا طب ما دام امنوا يقول تاني بعد كده من امن وعمل صالحا طب ما دام امنوا ام قال لك اه يبقى الايمان بياخد صورتين صوره ايمان لفظي ايمان بالبؤ انما ما فيش في القلب اللي هم مين بقى المنافقين وبعدين الذين هادوا اللي هم اتباع موسى طيب والنصارى اتباع والصابئون اتباع مين قال لك مش اتباع حد دول كانوا جماعه من قوم نوح وبعدين سبقوا عن ديانه نوح وعبدوا الكواكب والمجوسه دي احنا عارفين انهم هم اللي بيعبدوا النار كان الايه دي بتقول الله يريد ان يعمل تصفيه ايمانيه في الكون فاللي يبادر بقى ويدخل في هذه التصفية يسلم يسلم من شر ما فعله قبل مجيء الإسلام لأنهم ضللوا ناس وحكموا بالظلم وعملوا كده أم قال دول لا خوف عليهم ولا هم إيه يحزنون خوف عليهم يعني من شر يلحقهم طب واحنا قلنا ان الاثابات حاجتين اتنين ينجيهم الله من شر ويعطيهم ايه خير ففي اللي ينجيه من شر ويوقفه على الاعراف كده له في شر وله في ايه يبقى دي يناسبها لا خوف عليهم ولا هم ايه يحزنون والتانية فلهم أجرهم عند ربهم ما دام لهم أجرهم يبقى نسي لهم الحاجات اللي ايه طب والتالتة بقى أما قال لك التالتة دي بقى بتاعة الحكم إن الله يفصل بينهم يوم القيامة يبقى أكنهم لا هيأمنوا ولا هيعملوا دي كمن آمن وعمل صالحا يخرج مما هو إيه مما كان فيه وتبقى دي تصفية وزي ما قلنا دي أوك- أوكازيون جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصفي المسألة الإيمانية في الأرض المنافق والذي تبع ال- واليهود والنصارى والصابئين كل دول لو أنهم آمنوا وعملوا الصالحات قسم منهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون علشان الشرور اللي عملوه واللي ما ابتدأش بشر ولا عمل حاجة ولسه من دلوقتي موجود وهيآمن يبقى لهم أجرهم عند ربهم واللي هيصروا بقى على موقفهم إن الله يفصل بينهم يوم القيامة والله سبحانه وتعالى على كل شيء إيه كلمة يفصل تدل على أنه سيحكم حكما يبين صاحب الحق من الحق طب واللي يحكم ده مش يحكم ببينة هيحكم ببينة طب البينة إيه البينة يا أخوة إما الإقرار وهو سيد الأدلة وما دام الإقرار سيد الأدلة أو بشهود مش البينة كده القاضي يحكم بإيه إما بالإقرار وإما بالإيه الشهود ولما كده يبقى باليمين هم في الآخر ربنا هيحكي عنهم حتى في دي يقول لك والله ربنا ما كنا مشركين يبقوا مصرين على الحكايه ولا ايه؟ فالحق يقول انا افصل بينهم والفصل يبقى قضاء حكم والحكم مترتب على اما اقرار واما على شهود ربنا يعوز شهود ليه؟ طب ده القاضي بيعوز شهود عشان ما يعرفش الحكايه انما اذا كان الذي يحكم هو الذي شهد يبقى حكم عادل ولا مش عادل ده؟ يبقى والله على كل شيء ايه شهيد بقي ان نعرف التقديم والتاخير للصابئين والنصارى و- ودي اترفعت ليه مع انها كان في مقام نصر والذي نحب ان نقوله ان قول الحق سبحانه وتعالى ان الذين امنوا كما يقول النحاة الذين امنوا في محل نصب اسم ان والذين هادوا برضه في محل نصب اسم لأنها معطوفة عليه إن محمدا وعليا وإبراهيم وأحمد كل دي معطوفة على اسم إن هنا بقى نشوف إن الذين آمنوا أدي اسم إن منصوبة والذين هادوا برضو في محل النصب والصابئون كان القياس أن يقول إيه والصابئين لأنه ما دام جمع مذكر بالواو والياء في الرفع وبالياء في الجر وفي الإيه النصب لكنه قال هنا والإيه والصابئون يبقى كسر الإعراب كسر الإعراب يعني إيه؟ يعني السياق الإعرابي كان يتطلب أن تكون والصابئين فلماذا عدل عن الصابئين وآل الصابئون مع أن في آيات أخرى قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى أو النصارى والصابئين جابها تمام مستقيمة ويا بعضها نقول له هنا كلمة الصابئين جاءت مرة قبل النصارى ومرة بعد النصارى أدي واحدة وجت مرة بالنصب ومرة بالرفع فعايزين نشوف ايه الحكاية بتاعتهم أم قال لك لأنك لو نظرت إلى الزمنية وجدت إن الصابئة كانت قبل النصارى فإن أردت ترتيبا تقول إيه الذين آمنوا والذين هادوا إيه والصابئين والنصارى لأن الصابئة دي مش مشهورة زي أهل الكتاب زي يهود ونصارى يمكن كتير ما يعرفوهاش الكمية بتاعتها أو الشهرة بتاعتها في طبقات الكفر مش واضحة فمرة يقول على منزلته تبقى مؤخرة ومرة يقول على زمانها تبقى إيه مقدمة الله فلما يأرخ لزمانها يقدم ولما يأرخ لكميتها يبقى إيه يأخر طيب آية جت كده وآية جت كده قالوا آية جت والصابئين والنصارى وآية جت والنصارى والصابئين يبقى اللي جت في الأولانية بيشوف للزمن والتانية بيشوف الكمية طب وإيه حكاية إنها مرة منصوبة ومرة مرفوعة أدي اللي عايزه أم قال لك لأن الصابئة كانت بتعبد الكواكب واللي بيعبد الكواكب ده معناه ان هو خالي لكن دول كانوا يقولوا ده تبع موسى ودول تبع مين؟ إيه؟ تبع عيسى فيه رسل وبتاع وكتب وتوراه وانجيل انما الصحابه بيعبدوا ايه؟ فهي كانت والمنافق هو بيقول انا مؤمن يبقى المنافق بيقول ايه؟ انا مؤمن بلسانه ولكن قلبه ما فيش فيه ايه؟ ايمان واللي بيقول الذين هادوا يقول ده احنا تبع نبي ومرسول وله معجزه ومش عارف ايه اللي هو ايه موسى والنصارى احنا تبع نبي وله معجزه ومش عارف ايه اسمه ايه عيسى طب وانتوا يا صابئين ده بتعبدوا كواكب فانتوا خارجين من الدايره دي خالص فكأن الله أراد بقوله والصابئون إن لما يجي يدخل حتى الصابئين يا أولاد يبقى ربنا برضه يغفر لهم من آمن وعمل صالحا يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا ها، والصابئون أي والصابئون كذلك لهم حكم لوحدهم تبقى رفعها عشان كسر الإعراب ده عند العربي يعمل إيه في ودنه يعمل رني ايه كسر لان كسر الاعراب معناها ان اللفظ كان له سياق يتطلبه فايه اللي خلاها يعدل عندي هي سهله عندك يمكن تمر سهله عندنا لاننا مش امه ملكه احنا امه صنعه على الاول لكن العربي ساعه ما كان يسمعها يعمل ايه يقول الله الصابئون ازاي جابها كده بالرفع وهي الاصول بالنصب يقوم يفتكر يقول ما دام قالها بالنصب دي هتبقى مبتدا وعايز يقول انها خبرها كذلك طب وليه قدمها ليه أم قال لك علشان تاخد آية التقديم ويبقى فيها التأكيد لأن عطف الجمل يبقى لازم بعد ما تستوفى الجمل فكأنه قال إيه إن الذين آمنوا إيه؟ والذين هادوا والصابئون والنصارى طب يقول والصابئون كذلك يعني اوعوا تقولوا ده الصابئين كانوا بيعبدوا ايه بيعبدوا كواكب دول كان لهم شبهه قام قال لك وبرضه الصابئين زي ما تقول انا هعفو عن فلان وعن فلان وعن فلان وبرضه هعفو عن فلان ايه برضه هعفو عن فلان يعني معناها ايه يعني ده كان مظنه انه ايه فجعل له جمله مستقله ولا ادل على الجمله من انه يخرجها عن النسك الاعرابي ما تتعطفش على الذين امنوا اللي هم نفاقا ولا على الذين هادوا بل يجي لها حكم مستقل والصابئون كذلك طب ما اخرهاش ليه أم قال لك لأنه برضه في ملحظ هنا هو قدم قال والصابئون والنصارى كلمة النصارى دي الإعراب عليها ظاهر ولا مقدر؟ ها؟ مقدر أم قال لك طب ما هي النصارى ما هم اللي بيعبدوا الكواكب زي اللي كانوا بيعبدوا عيسى ويقولوا ده إله يبقى أكن والصابئون والنصارى كذلك يبقى جاب لهم حكم مستقل ان الذين امنوا والذين هادوا مالهم من امن وعمل صالحا لا له اخر يبقى كذا قال والصابئون والنصارى كذلك حتى لا تظنوا انهم بعبادتهم لعيسى او بادعاء الوهيتهم لعيسى او بعباده هؤلاء للكواكب خرجوا من القضيه ما دام عاملين تصفيه بقى تبقى التصفيه يدخل فيها الايه؟ الكل ولا ادل على ذلك من انك اذا اساءك قوم اساءات، واحد شتمك، واحد ضربك بالايد، واحد بيت لك وحرق لك البيت، تقوم تقول والله انا عفوت عن فلان وعن فلان وعن وحتى عن فلان. يبقى اذا اقرا الايه بقى كده ان الذين امنوا اي نفاق والذين هادوا خلاص كده مالهم دولي من امن بالله وعمل صالحا فله كذا وبعدين قال انا مش عايز اعطفهم انا عايز اجعل لدول حاله مستقله الصابئون والنصارى كذلك لانك ما تقدرش تقول النصارى دي معطوفه بالنسب ولا معطوفه بالايه لان الاعراب عليها ايه مقدر وما دام اعراب مقدر على الايه على الالف المكسوره دي يبقى صح انها تكون مرفوعه قال والصابئون والنصارى كذلك ولا يعطف مفرد على اسم إن إلا بعد أن تستكمل خبرها فكأنه أعطاها التقديم وأعطاها الاستقلال في الإيه؟ في الحكم والذي يتكلم الله لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل احنا قلنا الميثاق هو العهد المؤكد الموثق ومعنى عهد مؤكد موثق مجرد عهد يبقى له وفاء وعهد موثق يبقى له وفاء ايه؟ أشد ولا توثق العقود الا ان كانت مظنه المخالفه والمواثيق كثيره اهو ميثاق القديم اللي احنا في ظهور ادم واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى والميثاق الذي اخذه الله لما اذا جاءكم رسول لازم تقولوا له عليه وتأيدوه وتنصروه او الميثاق الخاص اللي اخذ على كل ايه؟ على كل امه فكل امه لها ميثاق عام يجمعنا اللي هي ميثاق اب وبعدين ميثاق من الرسل وبعدين في كل جزئيه من جزئيات الدين يؤخذ ميثاق احنا مثلا الاسلام ماخوذ علينا ميثاق كتير والنبي لما اخذ الميثاق نفسه في العقبه مش قاعد يقول له إيه، اعملوا كذا واعمل كذا واعمل كذا وأعمل- قال له طب ان وفينا يبقى لنا ايه يبقى لكم الجنه دي عهود ومواثيق ولا لا انا اخذت الميثاق من بني اسرائيل وما دام اخذنا الميثاق يبقى وثقناه توثيق ايه مؤكد لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون طب اخذنا ميثاق وارسلنا الرسل اي بالمنهج لكن كل ما يجيلهم رسول ان كان الرسول على هواه يمشوا ويذهب وان كان الرسول مش على هواهم يا يكذبوه يا يقتلوه قال شوف بقى الايه كده لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل والميثاق عهد مؤكد باتباع الرسول ان قام بالمعجزه والاخلاص في اداء منهجه بلاغا مع الرسول وتنفيذا له في حركه ايه؟ حركه الحياه فلما جاءهم الرسول بما لا تهوى انفسهم عملوا ايه؟ تمرد اول التمرد يكذبوه انت تكذبه انت دع منطقه بما وصل الى اذان تهذيبه يقوم يعمل كده مش هكذبه بس ده انا انهي ذلك المنطق اقتله بما لا تهوى انفسهم طب ايه النفس دي؟ قال لك ما هو الهوى اولا كلمه هوى دي احنا لما نسمع الهي والواو والالف المكسوره ونسمع مثلا هواء ونسمع هوي كلها ماده واحده ماده واحده ماخوذه من الايه والواو والالف المكسوره اللي بترسم يهدي ومره الالف المكسوره دي تتمد تبقى هواء ومره بس تبقى هوي اما قال لك ايوه بس كل حاجه لها معنى كلها تدل على ايه على التغلب والانحياز هوي يهوى هوى ادي المصدر بتاعها يبقى ما هو الهوى بتاعها هي يهوى الهوى هو لطف الشيء في النفس تقول لك الشيء ده خفيف على ايه على نفسي اهوي لطف الشيء في الايه في النفس والميل اليه بما لا ينبغي شيء تستلطفه ويبقى في نفسك خفيف كده وبعدين تميل انك انت تعمل حاجه نزوعيه بس ما كانش ينبغي انك تعملها ادي الايه؟ ادي الهوى نقول له طيب يا اخي كل الهوى كده ما فيش هوى يجي ان الانسان يميل الى انه يعمله وهو ما داخل في ما لا ينبغي يمكن ينبغي أما قال لك دي بقى نادر قوي اللي يحمل نفسه على دي تبقى بقى حاجة عظيمة إزاي؟ أما قال لك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به الله إذا الهوى إيه؟ ممكن أن يتجه الإيه؟ الخير عشان تقول له بقى شيء يبقى له لطف في نفسك وتميل إليه مما لمدى الأكثر ولكن الذي يحمل على نفسه يكون هواه تبع للحق دي مسألة بقى إيه؟ في نموذجية في إيه؟ ده كلام حق. ده اسمه إيه الإيه؟ الهوى بالقصد والهواء هو اللي بيدخل في النفس ده عشان يعمل الحياة لطف مدخله في النفس كده ولذلك بيقولوا أقبلت كالنفس المرتد يعني شيء إيه؟ انت لما تاكل تشعر بانك عمليه كده وحاجه كده ولما تشرب تبقى شو- اخف شويه ولما تستنشق ولا انت داري بالحكايه دي حاجه لطيفه كده تدخل في الايه؟ تدخل في النفس بس ديا اسمها هواء ودي كانت اسمها هواء طيب في حاجه تانيه اسمها هويه هويه يعني ايه؟ يعني انحط الى الارض فدي مش هوي يا يهوى هوى يهوي هوى شوف الم- الماضي والمضارع ان كنت هتجيبها من الهوى اللي هو مساله الحب والبتاع دي دي تبقى هوي يا يهوى ان كنت هتجيبها من السقوط تبقى هوى يهوي ان كانت هنا مفتوحه تبقى هنا مكسوره ولذلك يقول لك هويه الدل هويه الدل يعني الجرده اللي بيجيبوا في الايه؟ الميه ساعة ما تيجي تنزله يسقط في الايه؟ يسقط هنا بقى اللي في الآية من أي الأنواع أم قال لك من النوع اللي هو شيء ها، يلطف في النفس ويمال إليه وهو لا ينبغي لأنه بيقول لك كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم ها، كذبوا فريقا كذبوا وفريقا إيه وفريقا يقتلون إذا كانت هذه هي العملية يبقى إذا هوى النفس مجردة عن المنهج هو اللي بيتحكم في حركته هوى النفس المجرد عن المنهج هو اللي بيتحكم في حركته لكن هل ترك الله النفس الإنسانية بدون عاصم لها من منهج من قال لك افعل كذا ولا تفعل ولا تفعل يبقى في منهج يبقى ما دام فيه منهج يبقى كان يصح ان المنهج ده يبقى قيم على ايه؟ على خواطر النفس طب وما دام المنهج قايم على خواطر النفس بتوجد ليه؟ بتتوجد ليه؟ أم قال لك لأن هينبني عليها إن الإنسان يهوى حق يهوى حلال عشان يستبقي النوع يهوى تجويد عمل فإذا الغريزة دي لازم تكون موجودة والحق سبحانه وتعالى يخلق الغريزة لمهمة لكنه يعصمها من غير المهمة بالمنهج يعني مثلا واحد يقول لك الله يا اخي ما هو اللي خلق الغريزه يقول لك الغريزه الجنسيه دي عشان بقاء النوع يا سيدي لما تحس تنحرف بها عن غير بقاء النوع يقول لك ايه؟ ايه يا اخي طب ما هو غريزه حب الطعام مش غريزه دي ساعه الواحد ما يجوع غريزته انه عايز ياكل لكن يقول لك ما تبقاش شقه وتبقى ايه؟ ما تبقاش نحو غريزه حب الاستطلاع ما هي حب الاستطلاع دي هي اللي خلت المفكرين يفكرونا في اسرار الكون وايه؟ ويطلعوا لنا ويستنبطوا ان حرمتنا من دي تبقى حرمتنا من خير كثير في الوجود لكن حب الاستطلاع ده ما يبقاش تجسس بقى اذا كل حاجه غريزه موجوده علشان ايه؟ تؤدي مهمه ان خرجت عن مهمته الشرع يتحكم يقول لا بلاش دي يبقى اذا الشرع يجي عشان يعمل ايه؟ عشان يمحي الغرائز ولا عشان يعلي الغرائز؟ يعليه يعني يعليها يعني ايه يعني يستعملها فيما تؤدي فيه نفعا ولا تأتي بضار يقول لك آفة الرأي الهوى تبقى أنت قدامك قضية وفيها اتنين واحد باين إنه مظلوم وواحد باين إنه ظالم إنما أنت هواك مع مين مع الظالم تقوم تحاول تعمل إيه تخالف منهج الحق عشان إيه يبقى آفة الرأي الهوى ولذلك الله سبحانه وتعالى عصم رسوله وقال ايه وما ينطق عن الهوى واحد يقول لك شوف اللي السطحيين بقى اللي ما بياخدوش بالهم من الاداء البياني يقول لك ما ينطق عن الهوى آه. طب امال كان ربنا بيصوب له حاجات كتيره ليه خد بالك اهو امال ربنا بيصوب له ايه حاجات كتيره ويعدل له فيه تقول له يا اخي انت مش فاهم الهوى لكن حين صوب الله كان هناك حكم لله قبل ثم هو عدل عن الحكم لهواه الشخصي ولا هو بشرية انتهى إلى أن ذلك هو الحكم يبقى إذا ما فيش هوى لواه ما فيش إيه هوى لواه واللي بيصحح له إيه أنت تقول أن الهوى حين يوجد حكم لله في أمر ثم يخالفه رسول الله تبعا لهواه ثم يصوبه الله نقول له ما فيش حاجة من دي ده انما جاء التصويب في اشياء لم يسبق فيها لله حكم ومحمد رسول الله يجتهد فيها ببشريته مش عنده حكم الهوى خلاه مين يبقى وما ينطق عن الهوى معناها انه لم يكن عنده حكم من الله فخالف اتباعا للهوى يبقى تعديل ربنا له ما يثبتش انه هوى ما يثبتش انه له ايه لان معنى هوى انه يكون في منهج وبعد ذلك هو يعدل ايه يعدل عنه كل التصويبات التي صنعها الله في امور لم يكن فيها ايه لم يكن فيها حكم ولما قلنا ان ربنا بيصوب له بيصوب له باللطف الكبير يقول له عفى الله عنك لما اذنت له عفى الله عنك ليه عفى الله عنك لان ما كانش عندك حكم انت خالفته انت خدت اجتهاد مين اجتهاد البشر لما تحرم ما احل الله لك الله طب اللي بيحرم ما احل الله له جاي على نفسه ولا على الناس ده جاي على نفسه ده هو بيحرمه يقول له طب وليه تحمل نفسك شغل شيء انا حللته ليه تقوم تحرمه انت على نفسك طب يبقى دي مصلحته ولا مش مصلحته يبقى ده ايه دي مصلحته لما جيت وزيد بن حارثه خير بين ان يكون مع رسول الله كعبد له وبين أن يذهب إلى أبيه وعمه ويروح مع أهله آثر من؟ آثر رسول الله طب رسول الله لما يدى يؤثر عن أبوه ده لازم يخليه في مقام أبوه فقال خلاص قولوا عليه ده زيد بن محمد لأنه إيه, إيه؟ سببوه وقعد وياي وكان التبني معروف وكل حاجة لكن يريد الله أن يبطل التبني ادعوهم لآبائهم شوف الرقة بقى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله كلمة أقسط زي ما قلنا امبارح ساعة ما تقول أقسط يبقى برضه فلان له قسط فلان أقسط من فلان يبقوا الاثنين في دايرة العدل ولا لا لكن بس ده مين أكبر شوية إنما الوصف الأولاني موجود للرسول ولا لا طب ما دام أقسط يبقى مش عند البشر ده أقسط عند مين يبقى أنت عملت الأقسط عند البشر يبقى إذا قول الحق سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى لا يستدرك عليه من مخالف لمنهجنا انه يقول ازاي ما دام ما ينطقش عن الهوى ربنا بيصوب له اشياء تقول له ما معنى الهوى ان يوجد حكم لله ثم يعدل عن حكم الله اتباعا لهواه وكل المسائل حدثت في امور لم يكن فيها لله حكم ولكنه اجتهاد رسول الله فصوب الله له قال لي اعمل كذا واعمل كذا ومن العجيب ان تصويب الله له لم يأتي على لسان رجل آخر وإنما جاء عن لسان نفسه هو اللي يقول هو يقول له ده ربنا صوب لي شوف أمانة البلاغ ربنا اللي إيه اللي صوب لي كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون اللي عنده عدم إقبال على الإيمان بس كده لنفسه يكذب انما يكذب وخلاص وانتهى ايه انتهى امر واللي عنده لبد اللي لدى ضد الايمان كله يقوم يقول ولا اخليه يعيش عشان يمكن يقول للناس تانيين يقوم يعمل ايه فيه يبقى ارتقاء في اللدد اللي يكذب يكذب ادي اول مرحله والتاني يعمل ايه يقتل لان التكذيب تأب على اثر الحي وهو كلامه واخباره بنكذبه انما القتل تأب على وجود الحي شوف الفرق بين الاثنين التكذيب بيعمل ايه بينكر فعل او قول لمين للي بيكذبه لكن القتل ازاله اصل الحياه يبقى نقول اللي لدده اكتر اللي بيقتل طب فريقا كذبوا شوف بقى الدقه القرانيه كان القياس كده يقتضي من غير لف ولا دوران فريقا كذبوا وفريقا قتلوا فريقا كذبوا وفريقا ايه ما يكذبوا فعل ماضي ايه وفريقا ايه يقوم بقى دقة الأداء يجيب الاثنين ويقول واحدة بالماضي وواحدة بالإيه؟ بالمضارع علشان نقف نقول إيه يا أخويا السبب إيه؟ الله الله إيوه لأن التكذيب زي ما قلنا تأب على حدث من المكذب انما الثانيه تأب على وجود المكذب فلما تيجي تكذب واحد غير لما تيجي تقتله ان هي اللي ابشع بقى يبقى القتل لانه ده ازاله الوجود كله ولكن ده ازاله اثر من اثار الوجود قال لك فلما جه في التكذيب جابها بالماضي لان ده حاجه حصلت ايه فريقا كذبوا ولكن لما جه في مساله القتل البشعه دي لم يشأ أن يجعلها ماضي وفريقا قتلوا ليه؟ قال لك لأن الحدث حين يكون بشعا ساعة يقع كلما مر عليه زمن هدأت بردت الحكاية إيه اللي بيخلي الطارات تعمل عملها مثلا في البلاد اللي فيها الطار إيه هو؟ إيه اللي بيخلي الناس تتعاطف مع مجرم قتل من عشر سنين أو من سنتين وبعدين ساعة ما يجي يحاكم ويعدم تبقى قلبها ويمين لا ويا اللي, ويا اللي هينحكم عليه النهارده بالإعدام أم قال لك إياك أن تنسخ من ذهنك صورة الحدث الأول ببطئه وتخليه ماضي وانتهى بل استحضره ببشاعته فجاب الفعل الماضي اللي هو للحال والاستقبال عشان يظل أثر بشاعة الفعل موجودة قدامك ولا آه حاضر قدامك كده كذبوا معلش يا سيدي كذبوا في الماضي انما قتلوا تقول لك ما هم قتلوا بقى وانتهوا وخلاص ونبقى نعطف على دول على القاتلين انهم يقول لك لا استحضر ساعة تريد القصاص من واحد ما فعله من قتل زميله واياك ان تجعل ذلك نسيا منسيا لانه ماضي وتستحضر ده بس لان تبقى المقارنه غلط ولكن عايز تحكم عليهم الاثنين استحضرهم كانهم ايه يبقى لازم تشوف اللي قتله ده كان دمه بيشر ومطعون ومش عارف ايه وتشوف دمام كده قدامك عشان يبقى الحكم بتاعك ايه صحيح والا لا اخذت شيئا مستورا بالماضي بشيء ايه واقع في الايه واقع في الحال فدائما يقول لك استحضار الصوره ولذلك الله أنزل الذي انزل من السماء ماء هو انزل وخلاص فتصبح الارض مخضره الله ما قالش فاصبحت الارض مخضره فتصبح عشان تستحضرها دلوقتي وتستحضرها في الايه في المستقبل ولان لما ينزل الماء المطر مره واحده اثارها تفضل ايه اثارها تفضل وتبقى في الحال وفي الايه وفي الاستقبال فريقا كذبوا وفريقا يقتلون لما جاءهم رسول اقتلوا رسلا عمر رسول ما ينقتل لان احنا قلنا ما دام رسول جاي عشان يبلغ منهج الله لازم ربنا يديله حياه علشان يبلغ المنهج هم قتلوا انبياء طب وليه جاب رسلا اما قال لك ما هم الانبياء رسل ايضا هو مش يقول وما ارسلنا من رسول ولا نبي يبقى الرسول والنبي مرسلين الاثنين ولا لا بس الفرق ان ده مرسل بمنهج وده مرسل نموذج هدايه لايه لمنهج اخر وحسبوا الا تكون فتنه حسبوا الا تكون فتنه حسب يعني ايه حسبوا في حسب وفي ايه حسبه حسب بمعنى عد حساب يعني وحسب بمعنى ظن دي كحسب يحسب خلاص ودي حسب يحسب يبقى الخلافه بين الماضي وبين الايه وبين المضارع احنا لو افتكرتم قلنا النسب اللي بتحدث في الجمل اما ان تكون معتقده وعليها دليل زي ما قلنا واما ان تكون امر لسه مش معتقد بترجحه بتسويه يبقى شك او ظن اهو الحسبان ان تعتقد شيئا راجحا ان يكون والى لقاء اخر